بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب موس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله آه، وما زلنا في باب العزم باب العزم في مدارج السالكين قال الله جل جلاله فإذا عزمت فتوكل على الله والعزم هو تحقيق القصد طوعا أو كرها تحقيق القصد طوعا أو كرها قال ابن القيم عليه رحمة الله فإذا استحكم قصده صار عزما جازما مستلزما للشروع في السفر مقرونا بالتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله والعزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل ولذلك إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود أول الشروع في الحركة لطلب المقصود وقفنا بقى عند النقطة دي وقلنا إيه ضربة البداية ضربة البداية إن أهم حاجة في السير إلى الله هي الضربة دي أول خطوة وهي أصعب خطوة على السالك ضربة البداية قرار البداية أول خطوة إنها زي المرة اللي فاتت ما أكدنا إن الطفل آه إن الطفل حالة أول خطوة بيخطوها يقول عندنا في الفلاحين كأنه بيحط رجله في بحر أول خطوة كأنه فلذلك هذا السالك إلى الله أول خطوة يخطوها كأنه يحط رجل خوف رعب احنا عارفين الهزة بتاع أول خطوة والقعدة بتاع أول خطوة هي دي اللي هتخليه يجري بعد كده بس أول خطوة وأول خطوة عندنا أول خطوة اسمها صدق التوجه إلى الله اكتب تحت كده صدق نمرة واحد صدق التوجه إلى الله نمرة واحد أول خطوة يخطوها السالك إلى الله صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وقلنا إن صدق التوجه مشروط اكتب يا ابني شرط يا ابني شرطه أن يكون من حيث يرضاه وبما يرضاه ربنا جل جلاله صدق التوجه الى الله عشان اقول ان انت صادق لسه بقول لهم واحد بيسمع اغاني بطل يسمع اغاني وبقى يسمع قران واحد كان بيمشي مع بنات بطل يمشي مع بنات وبقى يصلي ويقعد في الجامع ويمشي مع مع المشايخ بنقول ايه هو كان بيسمع اغاني مزاج وهوى لو بقى بيسمع قران برضه مزاج وهوى يبقى عملنا ايه لو هو كان بيلبس خنافس وأعفى لحيته ولبس جلابية بيضة ولمع وبقى حليوة كده دي الهواء ودي الهواء يبقى عملنا ايه هي هي النقلة الحقيقية أن يكون من حيث يرضاه الله وبما يرضاه الله يعني بطل يسمع أغاني لهواه ومزاجه وبقى يسمع قرآن لوجه الله طلبا لرضا الله كان بيحلق لحيته لهواه ومزاجه وشهوة بقى يعفي لحيته لله مش شهوة وإنما طلبا لرضا الله آه، إذا بدأ قلنا لازم البداية من حيث يرضاه إزاي أن يراقب خطرات قلبه أخطر شيء دي الشكليات والمنظرة سهلة جدا لو ساب لحيته أسبوعين هتبقى طول كده آه، يروح الجامع ولا يتكلم يقول سبحان الله و لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة كلام منظر لكن الحقيقة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى إلى قلوبكم وأعمالكم قلبك فين قلبك قطرات القلب وحط لها النقطة دي اللي ما تتنسيش أبدا وهنفضل نكررها لحد ما ألاقيها في قلبك أن يطلع الله على قلبك فيرى يرى إيه يا عم وليد يرى إيه يا عم محمد أن يطلع الله على قلبك فيرى أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو أن يطلع الله على قلبك ينظر الله إلى قلبك يطالع الله قلبك يكشف قلبك عن أنك لا تريد غيره لا تريد غيره لا تتمنى سواه لا تريد الا الله ان قلبك بينبض يقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بقلبك يا قلبك الناس اللي ماشيين في طريق الالتزام وبيقول انا تبت ويقع تاني يوم اللي بيقول انا بحب ربنا وبيعصي ربنا كذاب انه مش واخد باله من قلبه مش مراعي خطرات قلبه فلازم ان يراقب خطرات قلبه وقلنا ان من راقب الله تعالى في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه إذا قلبك صح هتبقى الجوارح صح. عينيك صح مش هتمشي كده كده غلط قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله هتصلح ودانك هتصلح عينيك هيصلح لسانك هتصلح ايديك هتصلح بطنك هيصلح فرجك هيصلح هتصلح رجلاك الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله هيصلح مخك هيصلح عقلك هيصلح فكرك وإذا فسدت فسد الجسد كله يبقى مراقبة خطرات القلب أن تراقب خطرات قلبك نمرة ثلاثة يبقى نمرة واحد صدق التوجه إلى الله اثنين مراقبة خطرات القلوب ثلاثة الشيخ الرباني الدليل المعلم قلنا لازم لك شيخ وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي بالأدلة من الكتاب والسنة إن لازم لك شيخ يقودك وياخد بإيدك يقول بعض السلف إن من فضل الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله لشيخ من أهل السنة يأخذ بيده كان اللي يسلم يروح فين يروح لسيدنا النبي ويلزمه لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات بقى الناس تيجي للصحابة وتأخذ منهم قلت لك الاعتصام آه الناس النهارده يروحوا فين ويروحوا لمين لازم لك شيخ لازم تلزمه والواد النهارده بيقول لي اقعد معايا قول لي اعمل ايه قول لي مش شرط ان اقعد معاه واقعد اقول له وهو خليه يتعلم الاول بمجرد النظر بيقول ايه قال عمرو بن ميمون الازدي صحبت معاذ بن جبل رضي الله عنه في اليمن فما فارقته حتى واريته التراب ثم صحبت بعده افقه الناس بعده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فما فارقته حتى واريته التراب وده شيء عجيب جدا كان في السلف اي والله كانوا ناس محترمين ما فارقته حتى وريته التراب ما سبتوش لحد ما مات النهارده يصحب الشيخ يومين ثلاثة شهرين ثلاثة سنتين ثلاثة عشرة وبعد كده يشنع عليه ونسي كل خير لا حول ولا قوة إلا بالله قال أبو حنيفة ثبت عند حماد بن سليمان فنبت ثبت فنبت الثبات آه، ابن القيم صاحب شيخ الإسلام ابن تيمية 12 سنة لا ده احنا لو قعدنا نقول بالسنين بقى لا هقول لك حاجات كتير جدا حاجات كتير جدا آه، لكن ابن القاسم يقول صاحبت الم- الإمام مالك عشرين سنة تعلمت منه الأدب في ثمان عشرة سنة ثم أخذت العلم في سنتين ال- صحبة المشايخ آه، مهمة وخطيرة ولا بد منها وأن تصحب الشيخ لحد ما يموت لا تفارقه نمرة أربعة واحد صدق التوجه اثنين مراقبة خطرات القلب ثلاثة الشيخ الرباني أربعة المنهج العلمي والعملي القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا قلنا إن قال الله تعالى قال الله جل جلاله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله يعني عايز أكد لك إن إحنا بينا الكتاب والسنة يعني بينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا ان فيكم رسول الله يعني رسول الله بينا و- وقلت امبارح في خطبه الجمعه كده لو ان ربنا سبحانه وتعالى قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. طب لما ربنا بيقول فردوه الى الله والرسول، ردوه الى الله يعني الى كتاب الله، والى الرسول الى سنه رسول الله. يبقى الرسول بينا اهو والا كان ربنا بيحلنا على فراغ بقى لما يقول ردوه الى الرسول. لا ردوا الى الرسول الرسول موجود بيننا لازم تحس فيه انه امامك امامك وصلوا كما رايتموني اصلي انت شفته كانك شفته كانه امامك كانه امامك هو امامك كانه امامك كانك شايفه بالظبط زي ما انت شايفه بتصلي صلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الطريق واضح والكتاب والسنه قائم بين اظهرنا وفضل الصحابه والسلف معلوم فمن صحب منا الكتاب والسنه وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه الى الله فهو الصادق احنا دلوقتي هنبدا ندور بقى على ايه امارات استقامه اهل البدايات عايزين ندور بقى على علامات الصدق بقالك كم سنة يا ابني ماشي في الطريق لربنا بقالك كم سنة ملتزم بقالك كم سنة ملتزمة ومنتقبة وماشية في الطريق لربنا بقالك كم سنة حفظت القرآن وبدأت تتعلم العلم وبدأت تشارك في الدعوة بقالك قد إيه بقالك كم سنة في الطريق إلى الله احنا عايزين نسأل النهاردة اللي بيقول لا أنا عايز التزم من النهاردة عايز ابدا امشي لربنا سبحانه وتعالى عايز ابدا اسلك الطريق الى الله وادي يقول انا واقف على الطريق اهو بس مش لاقي حد ياخد بايدي خد بايدي وانا انطلق طيب ايه علامات صدق اهل البدايات ايه علامه الصدق عارف آه عمرو بن مره عمرو بن مره من كبار التابعين متوفى سنه 116 هجريه على ما اذكر 118 حاجه زي كده عمرو بن مره كان كثيرا ما يقول اللهم اجعلني ممن يعقل عنك قال سلام بن سليم كنت اقرا على عمرو بن مره فكنت اسمعه كثيرا ما يقول اللهم اجعلني ممن يعقل عنك يا رب خليني من الناس اللي بتفهم اجعلني ممن يعقل عنك هي دي عايزين نفهم احنا رايحين فين وجايين منين وبنعمل ايه وناويين على ايه واخرتها ايه اللهم اجعلنا ممن يعقل عنك ممن يعقل عنك علامات الصدق في البدايات واحد علامة الصدق في البداية أن يكون لك قلب حي حياة القلب قال سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في بداية الطريق ربنا بيقول إيه أو من كان ميتا ها فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هي دي البداية إن يبقى لك قلب ها حي علامة الحياة الإحساس بالأشياء فالميت لا يحس بشيء خلي بالك إن لازم يبقى لك قلب حي علامة الحياة الإحساس الإحساس ده يعني إيه؟ زي ما بقول كده في ناس عايشة وخلاص بيقول انه ماشي في الطريق لربنا وهو مش دريان ماشي ولا مش ماشي بيعمل ايه ولا ما بيعملش ايه قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلاه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن فقلب ساءته السيئه وسرته الحسنه حتى كان ذلك نصب عينيه خلي بالك احنا بنتعلم دلوقتي ازاي نقول سرته سيئته سرته حسنته وساءته سيئته ازاي نقدر نقول كده والحقيقه انه الخوف الخوف من انه سرته حسنته انه يبقى معجب بحسنته ايه الفرق بين العجب وسرته حسنته اللي سرته حسنته مش فرحان بنفسه سرته حسنته مش سرته نفسه فسرته حسنته سره ان اطاع الله وعظم الله ورفع آه، امر الله على هواه سره ان الله وفقه واعانه وارشده ودله واخذ بيده فهو مسرور بالله مش بنفسه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يبقى خلاص فهمنا كده ايه الفرق بين سرته حسنته وبين العجب مش معجب بنفسه مش راضي عن نفسه مش آه، مغرور لا سرته حسنته القلب الحي الحسنة تفرحه يبقى فرحان يبقى حي ازاي بالنظر الى ثواب الحسنة وعقاب السيئة او للعبودية بعد الحسنة وبعد السيئة بعد السيئة بالبكاء والتوبة أو بعد الحسنة لنيل الكمال بحسنته تلك بفعل أخواتها أو غير ذلك يبقى سرته حسنته إن بقى القلب الحي ساعة ما يعمل حسنة يطمح في غيرها قال الله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ثم هو إذا نهض به هذا الحال حال السرور أو الاستياء سرته حسنته ساءته سيئته حال السرور بالحسنة أو الاستياء من السيئة فقلب صحيح وإلا فقلب مريض تجب معالجته إذا فقد الإحساس ما سرتوش حسنته وساءته سيئته يجب معالجته بخوف إن قبله القلب أو فرح بالله يتأثر به وينشرح صدره بعض الناس إذا خفت خوفته يقنط قلت كده جاني شباب في العمرة أكتر من واحد حقيقي يقول يعني احنا سمعنا كلمة آه، أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك فأنا حاسس كده إن ربنا قال لي اذهب فلا غ- غلط الكلام ده غلط غلط غلط خالص لا ده أنا هعالج قلبي بخوف ليدفعه إلى العمل مش للقنوط فإن لم يصلح معه الخوف أعالجه بالفرح بالفرح بحسنة اللي أنا بعملها دلوقتي انه في عمره ان ربنا وفقه وجابه واداله تاشيره واداله فلوس لحد ما وصل للكعبه ازاي يجي في الكعبه ويقول لي آه ده ربنا طاردني ازاي بقى ويقبل على المزيد عشان كده قلنا زمان آه، ان بعض الناس عشان يتوب محتاج يروح بالليل في مقبره ضلمه وينام ويموت من الخوف والرعب والريحه الوحشه عشان يحيي قلبه بعض الناس مش محتاج دي كفايه عليه تسمعه ايه هزته و- وقطعت قلبه كفايه عليه دي ده لو راح المقبره يموت فالناس كلها مش زي بعضها الناس كلها لا تتعامل معامله واحده فينبغي انك انت تعرف ايه اللي يقدر يدفعك الى العمل مش خوف يؤدي للقنوط لا ولا فرح يؤدي للغرور لا وقلنا ان هيجي لنا مزيد كلام في الموضوع ده في منزله التوبه عند الكلام على هل ينسى المؤمن ذنبه ام يتذكره دائما او بحسن الظن في الله تعالى في قبول التوبه وتبديل السيئات او بميراث بميراث الحياء والخشيه اللي هو كده في نساء ما بتجيش الا بالضرب ونساء بتيجي بالشتيمه والاهانه ونساء بتيجي مجرد انك تقول لها انا زعلان منك بس تموت في جلدها وتعيط وت- وتيجي تب- ت- تتوسل وتعتذر و... مش كل نساء آه، ينفع معاها كل نفس الشيء نفسك نفسك الأمارة بالسوء محتاج انك انت تعرف كيف يتم لها أمرها من أمارات أهل الصدق في الاستقامة علامات الصدق في البدايات من أمارات أهل الصدق في البدايات ألا يقدموا على أمر حتى يعلموا حكم الله فيه واحد بدأ الطريق إلى الله طريق الالتزام وهيمشي في الطريق إلى الله الراجل ده عايز يعبد ربنا ما يمشيش في الطريق ولا يعمل اي حاجة الا اذا عرف ودي الكلام اللي انا بقوله دايما كمل كمل يا عم وليد ربنا يهديك انه يعرف يقينا ربنا بيقول ايه في الحتة دي ايه حكم ربنا في المسألة دي دايما اقول لسالك الطريق انك انت لما حد اي حد في الدنيا انا او غيري يقول لك اعمل كذا قول له دليلك ايه النبي عمل دي النبي امر بدي النبي اذن في دي اي حاجه عملها النبي على عيننا وراسنا من فوق واي حاجه ما عملهاش النبي ما تلزمناش حتى لو قالها اكبر واحد في الدنيا لازم ترجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصغيره والكبيره وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى لازم من اماراتهم الا يقدموا احنا قلنا امبارح وقلنا النهارده ارفع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبتدع البدعة من فعل شيئا واستحسنه في الدين يعني فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لازم تعمل أي حاجة سيدنا النبي عملها ولا عملهاش أقرها ولا ما أقرهاش أمر بيها ولا ما أمرش إياك والبدع قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد وكل بدعة ضلاله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يبقى من أمارات أهل الصدق في البدايات ألا يع- يقدم على أمر حتى يعلم أمر الله فيه كاتب أنا هنا كم نقطة مهمين جدا آه، مسميهم كانوا بتوع خطب الجمعة وبعدين آه، ما تقالوش آه، مسميهم منارات على طريق السالكين إلى الله اول مناره عشان موضوع العلم ده وانا مش عايز الكلام ده بس يطلعنا بره الموضوع لكن ايه خلينا نشوف فيهم ايه انني احذر وبشده من تسلل مغلوطات المصطلحات الاعلاميه الى تصوراتنا الى الذين يطالبوننا بالانفتاح اقول لسنا منغلقين حتى ننفتح الى الذين يطالبوننا بمواكبه الاحداث اقول لسنا جامدين حتى نواكب فقط اقول ان ما نحن مضطرون اليه اليوم فعلا المسارعه في ايه والمسارعه فقط في التغيير والتطوير المسارعه دون المسايره المسارعه في ايه التطوير وتغيير قول لي طب ما هي هي بقى كده انت هتعمل لا المسارعه في ايه تطوير وتغيير ايه في حدود هامش ما كنا متحفظين فيه فقط ما كان ما كنا نفعله او نحتاط فيه ونتردد من باب نقول ان ده الافضل والاليق هدفنا فقط تقليل الفجوه بيننا وبين عولمه الانفتاح وما نحن فيه ويبقى اصل منهجنا كما هو كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سلفنا هذا سر تميزنا حينما ينبطح الآخرون مداهنة وتمييعا واسترضاء نبقى نحن على المنهج كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سلفنا فقط دون مداهنة ولا تمييع ولا تقارب في أبدا تبقى رفرافة رايتنا بزكاة غايتنا تبقى يبقى هذا المنهج شامة يأرز إليها المخلصون دي المنارة الأولانية المنارة الثانية الصيانة والحصانة إننا نحتاج إلى تحصين عقولنا وعقول أبنائنا وقلوبنا وأفكارنا ومبادئنا وأصولنا إننا نحتاج إلى الحصانة في الوعي حصانة الوعي في زمن ثقافة الكليبات ثقافة المقاطع العيال دول لما قلبت في الكمبيوتر بتاعهم لقيت ايه مقطع رائع جدا حتة من آية للمنشاوي مقطع وهم حتة من آية لعبد الباسط آه حاجة ما اقوله تحفه ما حدش يقدر عليها غير مصطفى اسماعيل هو ده القران مقاطع حتى القران اننا في زمن المقاطع في زمن ضخ المعلومات البصريه المتجوله والمتداوله في زمن الرسائل القصيرة والمقاطع على اليوتيوب في مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيسموها عموما تجد أن الكل يقرأ وفي كل مكان صح ولا لا في كل حتة فتح التلفون وبيقرأ سواء كان معاه بقى iPad ولا iPhone وقاعد يدخل على ويقرا على طول او على التليفون اي تليفون الرسائل اللي شغاله ليل ونهار يقرا في كل وقت وفي كل مكان نحتاج ان نقرن باهميه القراءه نوعيه القراءه ماذا تقرا فنحترز نحترز ان نقرا ما لا نهدف إلى قراءته لئلا نقع فيما نسميه انزلاق الوعي مع مرور الوقت فيدين المرء بما لا يؤمن ويعمل ما لا يتصور ويعتنق ما لا يريد نسأل الله العافية اللي قاعدين ليل ونهار على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التويتر ليل ونهار قاعدين يقلب في دي وينتقل من دي ودي واقرا التويته اللي هنا ديك واقرا التعليق على الاخبار ده واقرا ده واقرا ده واقرا ده دماغك دماغك في الاخر هتلاقي تنزلق هتنزلق لرؤيه الحرام وقراءه الحرام واعتناق الخطأ ثلاثة ولا كفاية كده الذي لا لسه شوية في زمن الكليبات والمقاطع والرسائل القصيرة اللي بنقول ان الناس بيقروا كل حاجة نسيت اجيب الكتاب معايا النهاردة كتاب حبيب الله آه لو اديت واحد كتاب يقرا يقول لك اصلا انا ما بحبش القرايه ممكن اسمع ممكن اشوف لكن ما بحبش اقرا كتير من الشباب يتعلل من عدم قراءتهم الكتب المنهجيه والمتميزه لعدم حبهم للقران والسؤال متى ستبنى القاعده الشرعيه العلميه المؤصله التي تقوم عليها يقوم عليها جيل التمكين ما بيحبش يقرا مش عايز يقرا امتى بقى قلت ان احنا محتاجين جيل اسمه جيل التاسيس جيل مؤسس جيل مبني على اساس متين وقوي متى ستبنى قاعدته اذا كانت الثقافه الشفاهيه هي مورد المعلومات المشوهه اذا كانت الثقافه العنكبوتيه هي مصدر الهشاشه العلميه هو ده الحصل الثقافة الشفهية دي انك قاعد تسمع وتتفرج وتتنقل من هنا لهنا لهنا وزي ما بقول كده كلها مقاطع ما فيش كتاب على بعضه ولا موضوع على بعضه ولا حاجة متكاملة تكمل جوانب م- ل- ل- لثقافة متميزة لا لا لا لا كلها حتت إذا كانت الثقافة الشفهية هي مورد المعلومات المشوهة معلومات كلها مشوهة ومشتتة وإذا كانت الثقافة العنكبوتية هي مصدر الهشاشة العلمية إن قيمة المرء فيما يقرأه وعطاؤه فيما يحسنه لذلك ضريبة التميز قراءة متميزة قراءة متميزة فاضل واحدة أه بقول فيها ان من نعم الله على العبد اذا كان من نعم الله على العبد ان يهديه الى الصواب في بدايه الطريق فان من تمام نعمه الله على العبد ان يحميه من الخطا اثناء الطريق احنا دايما نقول ان الطريق مزله مضله الصراط دايما الناس تقع على جنبتي الصراط دايما وانت ماشي على الطريق كده تلاقي ناس كتير جدا كتير جدا جدا واقعه يمين وشمال ناس بتنحرف عن الطريق لأن الطريق آه، للحفاظ على الاستقامة فيه يحتاج إلى يقظة يقظة القلب واستيعابه لهذا الطريق ف تحتاج إلى حماية أثناء الطريق بعض الناس بيمشي في الغلط ويفكر لو انا غلط كانت حصلت مشاكل ادم ما حصلتش مشاكل يبقى انا مش غلط والفكر ده غلط بيفكرني واحد قريبي كان زمان بيروح معايا الدروس في المحافظات والخطب ف لما كنا نخرج كان هو بيسوق يعني بيسوق السياره فساعة ما تحصل حاجة حد يخ- هيخبطنا أو هنغلط أو أي حاجة يقول آه آه نسينا نقول أذكار السفر مش مش شرط ممكن واحد ينسى يقول اذكار السفر والطريق يسلك معاه لحد ما يوصل بس لكن فالقضيه بقول ايه ان السير في الخطا لا يعني بالضروره انك ستواجه متاعب ومشاكل قد تواجه متاعب ومشاكل فعلا بس ده مين هي دي حمايه الله للعبد في الطريق قال نظرت إلى امرأة مرة فأعجبتني فكف بصري فأرجو أن يكون هذا كفارة آه كده يبقى واحد ماشي في الطريق غلط غلطة وقلت لكم زمان واحد كان ماشي عند كوبري الجامعة زمان عند الجامعة آه وبص على واحدة فالعرباجي ماشي زمان كانت العربيات الكارو بقى ماشيه في نفس السكه مفيش مشكله بيعمل بالقمشه كده كده كده كده راح بشت جاي على عينه خط كده على عينيه الاثنين في ناس كده لما يغلط ياخد جزاءه اول باول لكن في ناس آه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين فمش شرط انا بقول ايه قلنا زمان ان الطريق لربنا ممكن واحد يبقى ماشي في الطريق صحراوي والقيظ الحار ويجي له طريق كده على الشمال جميل وخضرة وفي مية وفي استراحات اه الطريق ده اجمل ولكن مش هيوصل عشان كده في بداية الطريق إلى الله وأنت ماشي آه، في بداية الطريق إلى الله وأنت ماشي احذر الهوى ممكن فعلا يقول كده أنا قلت لكم القصة في بداية ال- الطريق إلى الله يجي لك واحد يقول لك إيه يقول الله الله الله الله الله الله ألف مرة تلاقي قلبك رفرف وطار ممكن يحصل كده بس مش صح بدعه لما ربنا قال له- قال لنا اذكروا الله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا لما ربنا أمرنا بكده شوف النبي عملها ازاي هل النبي قال الله الله الله الله قال ما قالهاش يبقى ما يلزمناش يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف مليون مرة مش هتقربك من ربنا حتى لو قلبك بقى أطيب ودماغك بقت ظبطت وزدت في العبادة وقدرت تسهر وما تنامش إلى آخره كل الكلام ده جميل بس مش دي توصلك لربنا بدعة النبي ما عملهاش لو عملها كانت وصلتنا لو كانت توصل كان عملها فالشاهد ايه ان السير في الخطأ لا يعني بالضرورة انك ستواجه متاعب ومشكلات لكن سيتبين قصدك في النهاية حين تجد نفسك وصلت الى قصد غير الذي تريد تلاقي نفسك وصلت لحته مش هي دي الحته اللي انت عايزها مش هي دي الحته اللي انت بتدور عليها مش هي دي الحته اللي انت كنت قاصدها مش هي دي الحته اللي المفروض توصل لها عشان كده اعتبر الكلام ده بقى ايه دعوه للمحاسبه والمراجعه الدائمه وتلمح الطرق الصحيحة للوصول إلى الأهداف الكبيرة نرجع تاني علامات الصدق في البدايات من اماراتهم ان العمل عندهم مرتبط بالعلم فكلما عمل ش- علم شيئا عمل به ونهض له قال له ايه آه الولد حفظ في المك في الكتاب آه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فرجع البيت بيقول لابوه مين دول يا را- يا ابي فقال له دول المتقين اللي هيدخلوا الجنه قال له امال انت ما بشفكش تقوم ليه هي دي الفطره الفطره انه ساعه ما يتعلم حاجه يعمل بيها على طول العمل مرتبط بالعلم تعلم عرف فضل قيام الليل يقوم الليل فضل الذكر يذكر فضل ذكر معين يقوله كان الإمام أحمد بن حنبل إذا كتب حديثا لا يتجاوزه حتى يعمل به فكتب مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فتوقف حتى رزق دينارا فاحتجم وأعطى الحجام دينار الدينار ألف درهم والإمام أحمد كان كل حل حيلته أربع دراهم بيروح ويجي بيهم ويأكل بيهم كل يوم ثلاث أربع دراهم يخلصوا يجيب ثلاث أربع دراهم بس أربع دراهم يجيب ألف درهم منين بقى عشان يبقى دينار ففضل ساكت لحد ما جاله ألف در- درهم جاله الدينار احتجم وادى الحجام دينار هو ده العلم العمل مرتبط بالعلم كل سائر إلى الله لابد له من قوة علمية وقوة عملية علم يعمل بيه قلنا إذا طغت القوة العلمية على القوة العملية يعني علم ولم يعمل يبقى منافق وإذا تق- طغت القوة العملية على القوة العلمية يعني بيعمل أكثر من علم يبتدع لابد من موازاة بين العلم والعمل إنه يعمل باللي يعلمه إذا هو علم ولم يعمل يبقى هذا النفاق عمل بما لم يعمل بما لم يعلم يبقى دي البدع لكن عايز اقول ايه ان بعض الناس لما يبقى عنده علم ما يعملش بيه ليه مستني الشيخ يقول لا لا لا غلط غلط غلط غلط غلط عند نهوضه لا يقف لطلب شيخ ولا غيره بل يعمل ويطلب العلم وسعه حتى يهديه الله للعلم الذي يعينه على العمل ويعضد عمله بالعلم من الدليل الواضح في بداية الطريق لابد من العلم وقلنا ان العلم مش هو الكليبات المقاطع الحتت وإنما العلم الشرعي منهج متكامل عقيدة فقه تفسير سيرة علم سلوك علم متكامل يكمل بعضه في جميع الزوايا اسمه علم المعاملة علم معاملة العبد لربه ايه علم المعامله ده قالوا ان الو... ان الواحد اول ما يلتزم اول ما يبلغ اول حاجه يتعلمها لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله لازم يتعلم لا اله الا الله يعني ايه لا اله الا الله اذا تعلمها اذا تعلم يعني ايه لا اله الا الله عرفها صح وعملها صح ي- يبدا دخل وقت الصلاه يتعلم الطهاره شوف لازم تتعلم ماشي يا عم محمد بطل لعب لازم تتعلم آه، ان آه، مثلا الطهاره لو انت عندك حله ميه الميه بتقطع كتير اليومين دول ودخل الولد وهو بيتبول نقط نقطتين من بوله رذاذ بوله في الميه الميه ريحتها ما اتغيرتش وطعمها ما اتغيرش بس وقع فيها نقطتين بول الميه دي ينفع اتوضى بيها ولا ما ينفعش طيب لو ما فيش غيرها ما اتوضاش بيها اعمل ايه اتيمم ولا يلزمني اجري اروح اجيب ميه من الجيران اخبط على الجيران ده فرض عليك تتعلمه ده فرض اللي ما يعرفش يجاوب على السؤال ده يبقى غلطان لازم يتعلم يتعلم فقه ايه الميه انواعها الطهور والطاهر والنجس لازم تتعلم كيفيه الاستنجاء ولازم تتعلم المراه حيضها وطهرها والوضوء والغسل ازاي لازم آه، دكتور ابراهيم الشربيني من الزقازيق قال لي حاجه عجيبه والعهد عليه ان هو نزلوا مكان فبيسالوا الناس هو النبي اسمه ايه؟ قال له اسمه سيد احنا بنقول سيدنا النبي اسمه سيد النبي اسمه محمد قال له لا ما اعرفش ان اسمه محمد انا طبعا بقول العهد على الدكتور ابراهيم من ذكر لك السند فقد احاله الجهل العجيب ده مخليه في رقبتنا جميعا بلغوا عني ولو آية كل يشتغل بقى في الدعوة اليومين دول ويعلم الناس العلم انا بتكلم بقى في السالك الى الله ده موضوع تاني غير ال- اللي ما يعرفوش حاجه خالص دول لا السالك الى الله لازم يتعلم فقه ويتعلم عقيده يتعلم تفسير يتعلم سيره ويتعلم اصول ويتعلم السلوك الى الله الاعمال القلبيه لازم اول حاجه يتعلمها النهارده الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله قلت لك تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى عمر حد علمك تغمض عين قلبك اتعلم اتعلم ازاي تغمض عين قلبك اتعلمها اتعلمها دي اسال ازاي اعملها ف العلم العلم ما تعملش حاجة من غير علم ويقول زر بن حبيش حاك في صدري أمر المسح على الخفين فأتيت صفوان بن عسال وقلت له كنت امرأ تكثر السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عندك في امر المسح على الخفين شيء قال نعم فهمني ازاي عايز اقول لك ايه ان احيانا يحيك في صدرك شيء وهو حق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا الا ننزع خفافنا الا من جنابه ثلاثه ايام وليهن المسافر ويوم ليل المقيم حاك في صدره وهو سنه سنه صحيحه فلذلك احيانا تلاقي نفسك مش مرتاح لحاجه والحاجه دي صحيحه او تلاقي نفسك منشرح ومندفع لحاجه والحاجه دي غلط لابد من العلم العلم الشرعي الصحيح آه، من اصول او م- قلنا عليها ايه آه، امارات استقامه اهل البدايات الا تشوب معاملتهم فتره والا يصحبوا اهل الكسل والبطاله. ابن قي ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول ايه؟ ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ عملوا ما فتروا فهم في صعود وترق إما لعلو همتهم وإما لخبث ما تدعو إليه النفس كلام زي الفل في ناس من يوم ما ربنا أكرمهم باليقظة والسلوك إلى الله مذ تيقظوا ما ناموا مذ سلكوا ما وقفوا مذ عبدوا ما فتروا طالع طالع, طالع قال صحبت عون بن عبد الله عشرين سنة فما رأيته إلا كل يوم في زيادة كل يوم في زيادة يقول صحبت الإمام أحمد ابن حنبل عشرين سنة فما رأيته إلا كل يوم في زيادة كل يوم في زيادة كل يوم في زيادة كل يوم في زيادة في صعود وترق إيه الرسائل اللي هي بقى ال- ال- اللي بت- اللي عماله تترمي كتير دي يقول لك ايه ان كل الطرق مراقبه بالرادار لتحديد السرعه الا الطريق الى الله فاذا سلكت فانطلق انطلق جري لذلك قال المحاربي قال لي سفيان الثوري عمرو ابن قيس الملائي هو الذي أدبني أدبني يعني رباني رباني يعني علمني شيخي احنا قلنا لزوم الشيخ شوفوا بقى سفيان الثوري على جلالة قدر مين اللي رباه وصل لده ازاي قال اللي أدبه عمرو بن قيس الملائي الملائي قال علمني قراءة القرآن والفرائض وكنت أطلبه في السوق عمرو بن قيس كان عنده دكان في السوق بيبيع ويشتري فكان يروح للدكان فإن لم أجده أتيت بيته فوجدته إما يصلي وإما يقرأ في المصحف وأجده يسرع في كل ذلك كأنه يبادر أمرا يفوته هو ده اللي أنا بقول لك بقى لما يلتزم الشيخ يعني راح لقى الشيخ بيصلي مش هيقعد معاه الشيخ بيقرا قران مش هيقعد معاه الشيخ بيذكر الله مش هيقعد معاه بس هو لاحظ حاجه ان شيخ ان الشيخ سريع عمال يجري ويجري ويجري ويجري ويجري في ايه كانه يبادر امرا يفوت ش- شوف كلمه سفيان الثوري علم حسيت ان في حاجه بيجري وراها اذا ما لحقهاش هتفوته بيلحق قبل ما يفوت يلحق يصلي ركعتين يل- يلحق يقرا ايه يلحق يستغفر بكلمه يلحق كانما يبادر امرا يفوته فان لم اجده في بيته وجدته في مسجد قاعدا يبكي او اجده في المقبره جالسا بين المقابر ينوح على نفسه شوف بقى اهو ده التعلم او التربيه بالحال التربيه بالمعايشه يقول كان عمرو بن قيس اذا نظر الى اهل السوق بكى وقال ما اغفل هؤلاء عما اعد لهم ما اغفل هؤلاء عما اعد لهم إيه اللي أمار من أمارات أهل الاستقامة في البداية ألا تشوب معاملاتهم فترة مفيش فتور طالع على طول ايه اللي يعطلك ويفترك صحبة البطالين والكسالى وأهل الدنيا عشان كده قال عمرو بن قيس وبها نختم إذا انشغلت بنفسك ذهلت عن الناس القضية في النهاية انشغل بنفسك مالكش علاقة بالناس ما تنشغلش بالناس إذا انشغلت بنفسك آه، ذهلت عن الناس فلذلك يقول لك انشغل بنفسك ودي أمارة صدق أهل البدايات ملوش دعوة بالناس الناس بتعمل إيه الناس بتقول إيه الناس بتسوي إيه هو سالك إلى الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب